بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح الثالث من اول الايه 13 قد انتصب الرب للمخاصمه وهو قائم لدينونه الشعوب الرب يدخل في المحاكمه مع شيوخ شعبه ورؤسائهم وانتم قد اكلتم الكرم سلب البائس في بيوتكم ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع السيد هامد بنات صهيون ويعري الرب عورتهن ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأذر فيكون عوض الطيب عفونه وعوض المنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة وعوض الديابج زنار مصح وعوض الجمال كي رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نكمل مع بعضنا أحبائنا تأملاتنا في سفر أشعية الحلقة السابعة ملخص الحديث اللي فات كله إن ربنا بيقدم خلاص للبشرية من خلال التجسد ومن خلال الصليب الخلاص دوت ربنا بيقدمه للكل لكن لا يتمتع بهذا الخلاص سوى المتضعين الله يريد ان الجميع يخلصوه طب مين اللي بيتمتع بالخلاص دوت الإنسان المتضع ومشكلة الإنسان يا أحبائي أو ضربة الإنسان الأولى هي الكبرية والكبرية هو اللي بيعطل تمتع الإنسان بخلاص ربنا فكل عمل الله يا أحبائي مع الإنسان أنه يخفض تشامخ الإنسان الإنسان أول ما يبتدي يعي الحياة الروحية ويعي عمل نعمة الله كل شغلة المسيح مع هذه النفس ازاي يكسر تشامخ الانسان يكسر كبرياء وعلى قد ما كبرياء الانسان يتكسر على قد ما النعمة ترفعه يقاوم الله المستكبرين ويعطي نعمة للمتضعين علشان كده الاصحاح الثالث كله بيدور حوالين ازاي ربنا يكسر كبرياء الانسان بهدف مش علشان يذل الانسان مش علشان ينتقم من الانسان لكن بهدف ان الانسان يتمتع بالخلاص اللي عمله ربنا عشان كده قال في العدد الاول السيد رب الجنود ينزع السند والركن على قد ما بتكون في ركائز او اعمدة الانسان بيتكل عليها على قد ما كبرياء الانسان يزيد يعني اللي متكل على المال كل ما المال يكتر كل ما يتكبر اكتر اللي متكل على مراكز كل ما المراكز تزيد يتكبر اكتر اللي متكل على اولاده كل ما اولاده ينجحوا ويتفوقوا يتكبر اكتر طب شغلة ربنا ايه السيد رب الجنود ينزع السند والركن كل حاجة الانسان متكل عليها وبيفتخر بيها وبيعتز بيها ربنا يقول له هنزعها العمل ده يا احبائي هو عمل الله لانه مستحيل الانسان تقول له الحته ديت هي اللي بتخليك تتكبر شيلها مستحيل يقدر يشيلها فده عمل ربنا والعمل ده في منتهى العنف لدرجة الإنجيل يقول إيه ينزع يعني مش يفك أو يشيل لا دي حاجة فيها إيه فيها قوة ليه لأن الإنسان بيبقى ماسك فيها بكل عافيته فربنا بينزعها بكل قوة ربنا بيعمل كده يا أحبائي لأنه أي حاجة هنستند عليها أو هنتكل عليها هنحبها أكتر من ربنا أي حاجة هنستند عليها أو نتكل عليها هتذل الإنسان وده هدف ربنا ليه ربنا بيشيل السند والركن قال لك اصل الموضوع ده انت متكل عليه والحاجة اللي انت متكل عليها دي الشيطان هيذلك بيها لو اتكلت على الفلوس هيذلك بالفلوس ما انت حاسس ان ده سنة ده كده ركنك لو اتكلت بقول لك على اولادك الشيطان يذلك بولادك الواد يجي له شوية مرض تبص تلاقي الاب والام مش محتملين نفسهم اه في محبة ابوية ما بننكرهاش لكن انا بتكلم على الانسان اللي اتكاله اللي اعتماده على كده الحاجة اللي انا متكل عليها الشيطان يذلني بيها ربنا يقول لك انا مش عايز الشيطان يذلك انا بحبك فانا هنزع السند والركن ليه علشان يكون اتكالك عليا انا علشان ترتبط بيا انا انا عمري ما هذلك الله يا احبائي يهب كل شيء بغنى للانسان للتمتع لكن اللي ربنا بيخاف منه ان الحاجه اللي ربنا يديها لك عشان تفرح بيها تشغلك عن ربنا يقول لك لا طب هات ابونا ابراهيم ربنا اداله اسحاق طب اسحاق ده يا ابراهيم ده سندك قال له يا رب سند فين طب هو كلام لا مش كلام قال له اذبح لي اسحاق قال له اوش اوش هو يعني اسحاق هو ده سندي انت سندي انا كان عندي 100 سنه وما كانش عندي عيال وكنت انت السند بتاعي انا فرحان باسحاق لان ده استجابه الصلاه فرحان باسحاق لان ده اتمام وعدك لكن الفرحه بيك انت عايز اسحاق خده ينزع السيد ايه السند والركن عشان كده احبائي سمينا الاصحاح الثالث نزع السند الجزء الاولاني اللي اتكلمنا فيه امبارح من العدد واحد لغايه 12 نزع القيادات نزع القيادات الشعب يا احبائي غنم والقيادات اللي ربنا اختارهم للشعب دول الرعاه اللي بيقودوا الغنم دوت والشعب متكل عليهم بيمشي وراهم طب المفروض ان القيادات ديت او الرعاه دول يعملوا ايه يقودوا الشعب لله ده ربنا اقامهم كده اقام الرعاه اقام القيادات في وسط اسرائيل ليه علشان الشعب يمشي وراهم ويوصلوا الشعب لربنا لكن للاسف زي ما شفنا امبارح لقينا ان القيادات ديت بدات تدور على شهواتها وعلى رغباتها فكانت النتيجه انه القيادات ضلت وضل الشعب معها شيء صعب يا احبائي شيء صعب ان الله يقيم وكيل وفي الاخر يظهر هذا الوكيل انه رجل ظالم يتأسف الله في قلبه انه اقامه ده انا عملتك وكيل ده انا عملتك راعي في وسط اسرائيل علشان تجيب لي الشعب انت اللي تضل الشعب قلت امبارح لو الخروف ضاع الراعي بيدور عليه ويجيبه لكن لو الراعي نفسه ضل مشكلة الراعي يهلك والرعية تضيع وربنا يطالب الراعي بدم الرعيه عشان كده امبارح اخر آية وقفنا عندها ربنا بيكلم الشعب وبيقول لهم في العدد 12 شعبي ربنا حزين الخرفان بتاعته دول ايه اللي ضررهم قال شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون صعبة صعبة خالص مرشدوك مضلون دول مين دول دول اللي انا حطيتهم عشان يرشدوك للأسف هم اللي بيضلوك طيب السؤال بقى ايه موقف ربنا من هذه القيادات القيادات اللي ربنا اقامها وفسدت هو ده الحديث بتاع النهاردة قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب قد انتصب يعني ايه عارف واحد يكون قاعد وفجأة كده يروح قايم وفارد نفسه كده اهو ده بالظبط موقف ربنا ربنا كان قاعد ومطول باله كل الوحشات اللي ظهرت امبارح في القيادات وبالتالي الشعب ربنا مطول باله مستني ايه يا ربي قال يمكن يتوبوا يمكن حالهم ينصلح يمكن يرجعوا عن الطريق الردي اللي هم ماشيين فيه طب ما رجعوش وطول أناة الله ديت بدل ما تكون سبب للتوبة خلت القيادات والشعب يتمادوا في الخطايا وفي الوحشات ويتمادوا عن عناد لدرجة امبارح كان يقول لهم ربنا ايه بيعملوا الخطية لإغاظة عيني مجده في واحد بيعمل خطية يبقى مكسوف وخجلان لكن دول بيعملوا الخطية عشان يغيظوا ربنا شوف العند شوف ثمرة طول أناة الله يا أحبائي يعني المفروض ربنا طول باله عليكم يا إسرائيل ويا قيادات إسرائيل كان المفروض تتوبوا لا دول لما لقوا ربنا مطول باله بقوا يعملوا خطية في عند لإغاظة عيني مجده ومش بس كده قال امبارح يخبرون بخطيتهم كسدوه يعني مش بس بيعملوا خطية لكن بيفتخروا بالخطايا بتاعتهم ربنا لما لقى كده يقول قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب فوقف ربنا طبعا كلمة صعبة يا أحبائي كلمة صعبة إنه طويل الأناه هنشوفه النهاردة إيه وهو بيقضي بالعدل هنشوف ازاي ربنا بيكسر كبرياء هذا الشعب وكبرياء قياداته يا احبائي ما نستهنش بامهال ربنا وبطول اناته احنا الوحشه بتاعتنا ان الواحد فينا لما بيغلط ويلاقي ربنا طول باله عليه يلاقي ربنا ستره يقول لك يا عمي يا ربنا طيب يقول لك لا مش طيب هيجي في يوم يقول لك قد انتصب الرب للمخاصمه وهو قائم لدينونه الشعوب هتعمل ايه يا ربي قال الرب يدخل في المحاكمه مع شيوخ شعبه ورؤسائهم قال هاتولي الشيوخ وهاتولي الرؤساء ايه في محاكمة ما بين ربنا وما بينهم الدينونة يا احبائي الاول تقع على مين تقع على الرياسات على الرؤساء ليه لانه الكتاب قال اللي يودع كثير يطالب باكتر القيادات دول ربنا اداهم كتير واقامهم قيادات في الشعب فدول اول ناس واشد ناس يتحاسبوا عشان كده ربنا يسوع في مثل الوزنات قال في واحد خد خمس وزنات واحد خد ثلاثة وخد وزنة لما جه يحاسب قال مين قال هات ابو خمسة اللي يعرف كتير مطالب باكتر الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم القيادات دول يا احبائي زي ما قلت لكم في بداية كلامي ربنا اقامهم علشان يقودوا الشعب لربنا فلما القيادات فسدت الشعب ضاع النهارده ربنا بيطالب بدم الشعب من ايد مين من ايد القيادات وهنا يا احبائي مسؤوليه القياده مسؤوليه ان اي انسان يبقى ليه دور قيادي ايه هو اللي مسؤول عن اللي بيقوده احنا فاكرين ان الكهنوت مثلا او اي رتبه كهنوتيه في الكنيسه مرياسه يعني ده ده الكبير ده لا الكبير ايه اللي يعرف كتير مطالب باكتر قال له انا اقامتك علشان تبقى انت تجيب الشعب ليا انت اللي تضلل الشعب هحاسبك على خطيتك وهحاسبك على الشعب اللي ضل بسبب خطيتك دم الرعية يطلب من مين من ايد الراعي عشان كده بدت المحاسبة بمين بالرؤساء وبالقيادات عشان كده يا احبائي حرب الشيطان طول النهار طول النهار ايه اضرب الراعي فتتبدد الرعية ادي حرب الشيطان طول النهار يخبط في الرعاة ليه يقول لك لو دول خبطناهم كل اللي وراهم ضاع ودي يا احبائي حكمة الكنيسة صدقوني كانوا ابائنا حكمة لما كانوا بيهربوا كانوا حكمة كانوا حكمة بقول يا احبائي ديت حكمة الكنيسة من انها في كل قداس نصلي من اجل ابونا البطرك كل قداس ليه ما هو كل الخط فيه مش هو راس الكنيسة الشيطان يفضل طول الليل والنهار مفيش حاجة قدامه غير بكرة الكنيسة يفضل يخبط فيه ربنا يحفظه أضرب الراعي فتتبدد الرعية تيجي الكنيسة في كل قداس ايه اذكر يا رب ابونا البطرك ايه بنقولها من قلبنا ليه ما هو ربنا يحفظه الكنيسة تبقى محفوظة وراه وانزل بقى من البطرة خد المطرنة خد الأساسة خد القمامسة خد الخصوص خد الشمامسة خد الخدام دول ايه دول طغمات الكنيسة مش الكبار بتاع الكنيسة ده دول اللي الشيطان قاعد طول الليل والنهار يخبط فيه فلما بدا ربنا بالمحاسبة بدا بالكبار دول بص الدينونة يا أحبائي الرهيبة ديت الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم ايه قال لهم انتم قد اكلتم القرن اول دينونة للرؤساء للقيادات ايه قال لهم انتوا اكلتوا القرمة القرم هي الكنيسة والقيادات دول ايه دول الكرمين اللي ربنا اقامهم في القرن المفروض ان ياخدوا ثمر القرن ويوصلوه لصاحب الكرمة لكن هم خدوا الكرم الايه لحسابهم خدوا الثمر لحسابهم قد اكلتم الكرم خدوا الثمر يا احبائي لحساب انفسهم عشان كده حسقيال النبي لما وبخ الرعاة قال رعى الرعاة انفسهم بدل ما يرعوا الشعب دوروا على ايه دوروا على نفسيهم من كتر يا احبائي ما السيد المسيح سلم الكرم بتاعه وبدا كانه غائب فالكرمين ظنوا ان الكرم بتاعهم ما هو بعمل اللي انا عايزه محدش بيحاسبني فالكرام ظن ان الايه ان الارض بتاعته فبقى يعمل عايز يعمله طبعا عدم امانه عدم امانه قد اكلتم الكرم أكلتم الكرم يا أحبائي ممكن يكون لها معنى روحي وهو أنه الكرمين بدل ما يشتغلوا لحساب صاحب الكرم يشتغلوا لحساب زواته بمعنى إيه؟ بمعنى أن يبقى العمل الروحي هدفه مش مجد اسم الله هدفه أن أنا أمجد نفسي ربنا يقول لي أنت حرام صارت هياكل قد أكلتم الكرم ربنا بيدين القيادات اللي أقامها في إسرائيل لما فسدت الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم أنتم قد أكلتم القرن دي نمرة واحد الخطية الأولى بتاعتهم طب نمرة اتنين إيه قال لهم سلبوا البائس في بيوتكم الرؤساء يا أحبائي بدل ما يحكموا للبائسين بدل ما يحكموا للمظلومين سرقوه عن رأي ما قال السيد المسيح يأكلون بيوت الأرامل يأكلون بيوت الأرامل مش هو ده يا احبائي اللي حصل ايام اخاب اخاب ده ايه ده رئيس ربنا اقامه في وسط شعبه علشان يحكم لبائس الارض عشان ينصف المظلوم طب كانت النتيجة انه ايه انه اخاب ومراته ايزابل سلبوا نابوت البائس نابوت راجل غلبان مسكين مع حتة ارض سرقوها منه عشان يعني كده ربنا بيدينهم سلب البائس في بيوتكم داوود ايه داود ده داود ربنا اقامه راعي طب عمل ايه داود راح على مراته اورية وراح واخدها من الراجل واورية ايه راجل غلبان ما حلتوش غير مراته خدها منه فربنا وقف يحاكم داود النبي قال له سلب البائس في بيوتكم ده انا اقامتك يا داود عشان تحكم للبائسين دول انت اللي تظلمهم يبقى دينونة الله يا احبائي للقيادات نمرة واحد اكلوا الكرم اعتبروا القرن بتاعهم ومحصول القرن ليهم وكأن الحكاية ملكهم الأمر الثاني سلبوا البائسين ناس الضعفة استضعفوهم حسوا ان دول مفيش حد هيدافع عنهم فبدل ما هم ينصفوهم هم اللي سلبوه نمرة ثلاثة يقول لهم ما لكم تسحقون شعبي ايه اللي انتوا بتعملوه دوت بتدوس على اولادي ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود مش بس يا أحبائي سلبوا البائس لكن سحقوه يا أحبائي صعب صعب أصعب حاجة يا أحبائي على ربنا إنه في إنسان يكون مظلوم ويقف يصرخ قدام الله ما يحتملهاش ربنا ما يحتملهاش ربنا عشان كده يعني إياك إنك تظلم إنسان أقول لك بصراحة لأن لو إنسان اتظلم وقف قدام ربنا بيئن من الظلم اللي واقع عليه ربنا يقول كده من أجل صراخ المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب ما, ما يحتملهاش ربنا ما يصبرش عليها ما يصبرش عليها أن ربنا يسمع أن إنسان مظلوم إنسان بائس إنسان مسحوق ومسحوق من مين من اللي المفروض ينصفوه يقف قدام ربنا ربنا ما يحتملش كده يقف ربنا بنفسه يدافع عنه عشان كده دينونة النهاردة يا أحبائي صعبة صعبة لأن الخطية مرة اللي عملوها عشان كده قال لهم ايه أكلتم سلبتم سحقتم طحنتم بص الكلام عشان كده معلمنا القديس يعقوب قال في الرسالة بتاعته وذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المنجوسة تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود لما هو بيحاسب الناس الظالمين قال لهم ايه؟ قال لهم العمال اللي اشتغلوا عندكم اللي انتوا ظلمتوهم الصراخ بتاعهم داخل ودان ربنا قد انتصب الرب للمحاكمة وهو قائم لدينونة الشعوب تعالوا يا أحبائي أدي القيادات وأدي الخطايا بتاعتهم وأدي حكم الدينونة اللي ربنا بيحاكمهم بيه تعالوا نشوف ربنا هيتصرف ازاي مع هذه القيادات قلت لكم امبارح الاصحاح الثالث اسمه نزع السند نزع السند ده ايه ده درس الاقتضاع الحاجة اللي الإنسان متكل عليها ربنا بيشيلها عشان الإنسان يتضع فأول حاجة نزع القيادات الخارجية عشان يعلم الشعب الاتضاع والانتصار قدام ربنا طب الجزء الثاني من العدد 16 لغاية 26 نزع الطاقات الداخلية يعني ربنا بيشيل حاجتين شال أول حاجة القيادات الخارجية اللي الشعب متكل عليها ربنا راح كسرها له اتكلمنا في الموضوع ده امبارح بالتفصيل طب الحاجة الثانية اللي ربنا بينزعها علشان يعلم النفس الاتضاع هينزع الطاقات الداخلية بتاعة النفس الكلام صعب بس يا أحبائي لأن الدينونة اللي بتنتظر الإنسان مرة فحلو إن الإنسان يتوبخ بدينونة ربنا يتوب ينجو من الدينونة العتيدة يعني حتى لو كان الكلام شديد كويس أهو ينبه الإنسان ويخليه يراجع نفسه لأنه إن لم ينتبه الإنسان ففي نار عتيدة أن تأكل المضادين فمهما كانت الكلمات شديدة فالدينونة اللي بتنتظر الإنسان أشد يقول في العدد 16 قال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخنا الكلام عن بنات صهيون ليه أكتر من معنى المعنى الأول إن بيقصد بنات صهيون يعني فعلا البنات اللي عايشين في وسط أورشليم فإن كان في الجزء الأول حاكم القيادات ففي الجزء الثاني هيحاكم الشعب وربنا هنا بيحاكم بنات صهيون لأكثر من سبب السبب الأول إنه فعلا زي ما هنشوف سلوكهم البنات بتوع صهيون وتصرفاتهم وشكلهم مؤثر وتسبب في إنه الشعب كله وقع في الخطية فعشان كده ربنا بيحاكم بنات صهيون أيضا ممكن يكون ربنا بيحاكم بنات صهيون لأنه كانوا بيتدخلن في الحكم كان اللي بيحكم كانت النساء بتوعه هم اللي يملوا عليه الحكم فبقى الغلط اللي وقعوا فيه القادة نسائهم مشتركة فيه فده قد يكون السبب الثاني ان ربنا بيحاكم بنات صهيون من اجله السبب الثالث قد يكون بنات صهيون بكثرة طلباتهم وبكثرة زينتهم الجزبانية اثقلوا على رجالهن بالطلبات المادية فبقوا الرجالة يظلموا علشان يجيبوا فلوس عشان يلبوا طلبات النساء فعشان كده بقت الدينونة على نساء صهيون فده المعنى الأول انه بيحاكم بنات صهيون فعلا بسبب خطيته المعنى الثاني انه ممكن يكون بنات صهيون اللي مقصود بيها القيادات اللي بيحكموا في وسط اسرائيل طب ليه شبههم بالنساء لان القيادات بدل ما يقودوا الاخرين بقوا هم بينقادوا والانقياد تملي للمرأة عشان كده شبههم ان هم ايه زي النساء اكتر حاجة يا احبائي في تدبير الله وضع الرجل رأس المرأة عشان الرجل هو اللي يقود اخطر حاجة على بيت او على كنيسة او على شعب او على اي مكان ان المرأة تقود ليه لانه في اختيار ربنا اقام الرجل رأس للمرأة الرجل هو اللي يقود المرأة إن قادت الرجل تنقلب الموازين المرأة في دوافع كتير بتدفعها في تصرفاتها طبيعة الست كده يبقى إذا بنات صهيون مقصود بيهم حاجتين يا إما فعلا نساء صهيون بسبب خطيتهم المعصرة يا إما مقصود بيهم الحكماء اللي انقادوا لنسائهن فبقوا زي النساء واحنا بنتأمل في الجزء دوت هناخد المعنيين امبارح ربنا لما كان بيكلم الشعب قال شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه قلت امبارح انه مش بالضرورة يكون عيل طفل هو اللي بيحكم الشعب فبالتالي مش بالضرورة تكون الست هي اللي قاعدة على الكرسي لكن ممكن يكون ده مقصود بيهم القادة ان القادة ليهم فكر طفولي اه راجل بيحكم لكن فكره فكر اطفال كل اللي بيدور عليه مزاجه وانبساطه وانانيته والعيل اللي يحقق له طلباته يبقى مبسوط فصار بقى لما يكون القائد كده له هذا الفكر الطفولي يفرح بمين باللي يحقق له طلباته دي تبقى مشكله ايضا لما بيقول شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه ممكن يكون مقصود بالنساء القياده ليه النساء رمز للميوعه رمز لعدم الجديه رمز لشهوات الجسد فممكن يكون القيادات انحرفوا في ميوعة في ملذات في شهوات جسدية فبقى اللي مقصود بالنساء هنا ايه القيادات اللي موجودة في اسرائيل يعني باختصار ربنا عايز يقول ان الرجالة اللي في اسرائيل اللي بيحكموا مش رجالة بولس الرسول قال ايه يكلم الكنيسة قال لهم كونوا رجالة يعني ما يقصدش بقى رجالة بقى بالمفهوم المادي ونساء بالمفهوم المادي لكن يقصد الرجالة رمز الايه رمز الجدية علشان كده واحد من الآباء قال إن ربنا لما جه يعد شعب إسرائيل في القديم قال إيه؟ قال النساء والأطفال ما يتعدوش سفر العدد قال فلننزع من داخلنا النساء والأطفال ننزع النساء يعني روح الدلع روح الميوعة رخاوة الجسد وننزع أيضا الأطفال من داخلنا يعني إيه؟ عدم الجدية الأنانية الأهواء العيل ايه تلاقي شوية في رأي وبعد شوية في رأي تاني قال لك لا انزع دي من داخلك علشان تعد مع شعب الله عشان كده يا احبائي بقول يعني باختصار انه الحديث اللي هنتكلم عنه دلوقتي له معنيين، المعنى الاول قد يكون اللي مقصود بيه بنات صهيون فعلا وقد يكون مقصود بيه القيادات اللي موجوده في صهيون ربنا بيشبهها بالنساء. يقول ربنا وقال الرب من اجل ان بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الاعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بارجلهن ربنا يا احبائي زي ما بيهتم بالداخل بيهتم ايضا بالمظهر الخارجي لاولاده. اه عينين ربنا بتبص للداخل لكن دوت مش معناه ان الانسان يتجاهل الشكل الخارجي بتاعه. لان ممكن تبص تلاقي اللبس متلخبط والشكل مش مظبوط ولما تسال يقول لك ابونا انا قلبي كويس انا مفيش حاجه في قلبي اه كويس ماشي مفيش حاجه في القلب كويس لكن ربنا بيبص ايضا لايه للشكل الخارجي لان ممكن يكون الشكل الخارجي معاصر للاخرين في الوقت دوت ربنا مش هيجي يسال يقول إيه انت كان قصدك ولا ما كانش قصدك اه حلو ان انت ما كنتيش قصده تعثري الاخرين لكن ان كان المنظر الخارجي ان كان اللبس ان كان طريقه المشي ان كان الشكل البراني بتاع الانسان معاصر السيد المسيح قال ويل لمن تأتي من قبله العصرة فأحبائي ربنا بيهتم بالداخل وأيضا بيهتم بالشكل الخارجي لولاده لازم يكون شكل يليق بناس قديسين بنات صهيون يتشمخن يمشين ممدودات الأعناق غامزات بعيونهن خاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن الشكل دوت يا احبائي يدل على ان بنات صهيون كانوا بينشغلن بالخارج اكتر من الداخل كل اللي بيهمهم الايه المنظر البراني كل اللي بيهمهم الزينه الخارجيه القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمه حلوه خالص قال ان حياتنا على الارض للجهاد الروحي فما عندناش وقت للطرف في الملبس والتشامخ في المشي ما عندناش وقت لكده احنا في حرب يبقى الانسان اللي بيهتم كثيرا بالشكل البراني دليل ان هو ايه مش مهتم بالداخل وهنا دينونة ربنا للشكل الخارجي بتوع البنات بتوع اسرائيل تصور يا احبائي انسان نازل حرب اللي نازل حرب ده يهمه يعني شعره عاملينه ازاي ودقنه عامله ازاي نازل احارب ولو ما انتبهتش في لحظه الاقي نفسي مت عمر العسكري او الجندي او المحارب ما يهتم بشكله البراني ما يهموش في حاجه لكن يوم ما يرجع منتصر يوم الظفر يوم النصرة هو ده اليوم اللي يبتدي ايه يهتم بالمنظر لان ده اليوم اللي هياخد فيه الاكليل انا هو احنا كده احنا حياتنا في الارض جهاد جهاد امتى هيبان الجمال الحقيقي بتاعنا قال لك ده يوم الاكليل يوم الدينونة عشان كده قال بولس الرسول قال الذي مدحه ليس من الناس بل من الله طب نلخبط في شكلنا نمشي متبهدلين في الشارع برضه احبائي ما بنقولش كده يعني يجب ان يكون في اعتدال في السمع احنا بنتكلم على الافراط في الاهتمام بالشكل الخارجي ده معناها ايه معناها ان جوه خربان معناها ان انا مش مدرك فعلا ان انا في حال حرب روحيه لان يا احبائي في ناس كل اللي يهمها شكلها ولبسها ومنظرها البراني هو ده المهم عندها وجوه عظام أموات وكل نجس لكن في ناس تانية يا أحبائي جمالها الحقيقي فين ده يوسف جماله ظهر لما اتقلعت الهدوم منه يعني جمال يوسف الحقيقي ظهر في عريه لما مش لابس هدوم لأنك لما تشوف يوسف إيه يا يوسف حد يمشي في الشارع من غير الأزار بتاعه يقول لك ده أنا تركت أزاري عشان أحافظ على طهارتي فبقى عري يوسف كشف جماله الداخلي في ناس اللي سترها الهدوم جمالها في الهدوم جمالها في الزينة نمرة ثلاثة خطيتهم الكبرية يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق منظر يدل على الإيه؟ على الكبرية والكبرية يا أحبائي هو نبع كل الخطايا قلنا تأديب اليوم النهاردة أشعية ثلاثة ده إيه؟ ده كسر كبرياء الإنسان دول يمشين متشامخات ممدودات الأعناق إيه دي؟ علامة الكبرية عشان كده هنشوف دينونة ربنا للكبرية بتاعت بنات صهيون في آخر الإصحاح. بقول يا أحبائي أخطر خطية تحزن قلب ربنا هي الكبرية. لأنه الكبرية أساس كل الخطايا الكبرية أساس كل الخطايا عشان كده سفر الأمثال قال قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح خدوا أي خطية الإنسان بيقع فيها أراجع نفسي هلاقي قبليها جالي فكر كبرياء على طول كده يتشامخنا ويمشينا ممدودات الأعناق بنات صهيون نسيوا أن الأعناق دي في مصر كان محطوط عليها نير عبودية كانوش يعرفوا يقيموا راسهم كان النير محطوط على رؤوسهم فكان يمشوا منحنيين النهارده يا احبائي نسيوا الانصحاك ونسيوا التذلل وبقوا بيمشوا ممدودات الاعناق طب الدرس اللي احنا نطلع بيه لنفسينا كل ما الشيطان يحاربك بالكبرية افتكر نير الخطية اللي وقعت تحته في يوم من الأيام يعني أول ما يبتدي يجيني فكر زهو فكر كبرياء أيا كان بقى مصدره أو أيا كان سببه إيه اللي يكسر كبرياء الإنسان افتكر النير افتكر الخطية اللي أنا انكسرت منها الخطية اللي أنا اتذليت فيها إيه رأيك وأنا ماشي كده يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق تصور لو جت ظهرت على شاشة كبيرة الخطية بتاعتي همشي متشامخ وممدود العنق ده أنا هروح مطاطي راسي وأطلع أجري طيب بلاش نتفضح يبقى على الأقل نفضح ذواتنا أمام ذواتنا أول ما ألاقي نفسي هبتدي أتنفخ وأبتدي أتكبر أفتكر خطيتي الناس اللي أنا بتنفخ عليهم دول لو شافوا خطيتي هقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا طب ربنا ستر عليا يبقى ثمرة ستر ربنا عليا ان انا اتكبر على اولاده يتشامخن ويمشين ممدودات الاعناق جامزات بعيونهن خاطرات في مشيهن ويخشخشن بارجلهن سؤال اسالهم ايه الهدف بتعملوا كده ليه عشان يصطادوا الاخرين في الخطايا امال يعني ايه الهدف القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول كلمه لطيفه خالص بيخاطب كل نفس بيقول لها لك المسيح عريس نفسك فلماذا تطلبين أن تجتذبي محبين بشريين المسيح بيخاطب كل نفس فينا لا مش أنا العريس بتاعك أما أنا خير لك طب ليه مهتمين إن احنا نجذب انتباه الآخرين لينا يا أحبائي الكلام للكل الكلام للكل مش بالضرورة يكون نساء انسان كل هدفه انه الناس تهتم بيه تنشغل بيه يجذب الالتفات اللي عايزه الكل يرتبط بيه لو النفس ديت ادركت انه المسيح عارفها طب ما كفايه المسيح احبه ويحبني عايزين الناس عمري ما هدور على الانشغال بالاخرين ولا احاول ان انا الفت انتباه الاخرين بل بالعكس كل ما الاخرين يقربوا مني اقول لهم ايه ارتبطوا بالمسيح زي ما عمل يوحنا المعمداني ينبغي ان ذاك يزيد وان انا ايه ان انا انقص ادي مفهوم الاتضاع يا احبائي المتكبر عايز يربط الناس بيه المتضع ايه عايز يربطهم بالمسيح ينبغي ان ذاك يزيد وان انا ايه انا انقص يوحنا مش عايز يلفت الانظار له بالعكس ده عايز ينسحب عشان كده يا احبائي يعني واحد زي ابونا بشوي يعني قصه يمكن كنت حكيتها مره قبل كده انسان ابونا بشوي خدمه والانسان ده اتعلق جدا بابونا بشوي لدرجة انه في مرة اتقابل مع ابونا بشوي بعد غيبة طويلة فبيقول لابونا ابونا انا يعني نفسي هو كان شغال في القاهرة نفسي اسيب القاهرة واجي اشتغل يا رب تشغلني بواب عندك في الكنيسة علشان ابقى معاك على طول فبص له ابونا وحزن قال له ابونا انت زعلت ليه ده انا بقول لك عايز ابقى معاك قال له حزنت لانك بينت لي ان الخدمة بتاعتي اللي فاتت كلها كانت فاشلة لان ما عرفتش اربطك بالمسيح ارتبطت بيا انا انا هنفعك في ايه؟ ادي يا احبائي بنات صهيون ايه؟ عايزين يجذبوا الانتباه ليهم عايزين الآخرين يرتبطوا بيهم طب هيعملوا لكم إيه لا ارتبطوا بالمسيح هو اللي هيشبعكم هو اللي هيفرحكم ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص يبقى خطية بنات صهيون نمرة واحد العثرة بيعصروا الآخرين نمرة اثنين خطيتهم الاهتمام بالخارج فأهملوا الداخل فصاروا كالقبور المبيضة منظر من بره زي الرخام زي الفل طب ادخل جوه عظام أموات وكل نجاسة طب الخطية الثالثة بتاعتهم الكبرية والاعتداد بالذات طب الخطية الرابعة بتاعتهم انه بيحاولوا يجذبوا انتباه الاخرين طب اخيرا يا احبائي هل المنظر اللي احنا وصفناه دوت هل ده منظر يليق غير كل بقى الامور اللي فاتت دي هل ده منظر يليق بنساء متعاهدات على خوف الله هل المنظر ده كان منظر امنا ساره وامنا رفقه وامنا العذراء هل نتصور امنا العذراء لما كانت بتمشي تمشي بهذا المنظر يبقى ده منظر لا يليق بالنساء القديسات عايزين تشوفوا الزينة الحقيقية يا أحبائي روح اسأل معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموساوس الأولى يقول إن الزينة لا بضفائر للنساء ولا بذهب ولا بحلي ولا بملابس كثيرة الثمن أمال إيه الزينة الحقيقية يا بولس؟ قال الزينة يزين ذواتهن بلباس الحشمة أدي الزينة اللبس المحتشم هو ده زينة المرأة الأمر الثاني قال مع ورع وتعقل في خوف الله في القلب وفي تعقل في التصرف وفي الفكر ادي الزينة الحقيقية للمرأة لو سألت معلمنا القديس بطرس الرسول ايه الزينة الحقيقية للنساء يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية ما تهتموش بالخارج يا أحبائي يا أحبائي خدوها قاعدة الإنسان كل لما ينشغل بالخارج اعرف إن جوه خربان وأنت مغمض كده لو واحد كل حاجة يقول لك أنا مهم الناس مهم شكلي قدام الناس مهم رأي الناس مهم مش عارف إيه مهم محدش شافني مهم محدش عرف اللي بيعمل كده اعرف إن الداخل خربان ما حلتهوش غير المنظر البراني عشان كده خايف عليه لكن اللي عنده كنز من الداخل لا خلينا متهلهلين من بره ما هو لما ابقى متهلهل من بره يقولوا ده فقران ما حلتوش حاجه ويفضل الكنز داخل ايه؟ داخل نفسي لكن اللي بيتدهرج ما هو ما عندوش حاجه خايف عليه خربان من جوه ما حلتوش حاجه يا احبائي ما شفتش انسان يحيا في تقوى في خوف الله فعلا وحاصل على نعمه وتلاقيه ينشغل بالخارج مطلقا تقول له الخارج يقول لك الخارج يفنى امال انت مهتم بايه يا عم يقول لك الداخل يتجدد يوما فيوما ده اللي يهمني ده اللي مخفي عن عينين الناس لكنه مرئي لعينين الله ده اللي الناس مش عارفه امتى لكن هتظهر امتى يوم الدينونه عشان كده القديس بطرس بيقول لهم لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر ما هو الشعر ده بكره هيبيض طب هيصبغوه برضه هيتحط في التراب بعد كده لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر والتحلي بالذهب محل بالذهب ده بقوا بيمشوا يعني محل ذهب لابسينه ايه هذه الزينه ما هو ما حلتهمش غير كده ولبس الثياب امال ايه يا بطرس الزينه الحقيقيه قال انسان القلب الخفي الزينه الحقيقيه من الداخل يا احبائي زينه الانسان من داخل نفسه انا بكلم الكل مش بكلم كلام مش للنساء احنا قلنا في البدايه بنات صهيون مقصود بيهم نساء صهيون فعلا ومقصود بيهم الرجاله فالكلام للكل وبقول يا احبائي ادي الكبريه وادي عشان كده انا ب... انا ب... بتعنت في ان انا اظهر الصوره عشان لما تشوف دينونه ربنا بعد كده تعرف ان ربنا عنده حق انه يعمل كده. الزينه الحقيقيه ايه؟ انسان القلب الخفي في العديمه الفساد، زينه الروح الهادي الوديع. تقعد مع انسانه كده تشعر ان بداخلها ملاك، تقعد مع حد تلاقي جواها بركان. فين الروح الهادي الوديع؟ الذي هو قدام الله كثير الثمن. تعالوا يا احبائي نكمل كشف الخطايا بتاعة بنات صهيون بقول يا احبائي بكرر تاني الكلام صعب والكلام شديد ليه لان السيد المسيح احبائي قال كلمة قال انا لست ادين احد لست ادين احد يا رب يسوع ما انت الديان قال لا كلامي هو اللي هيدين الناس الكلام بتاعي هو اللي هيدين الناس فلو النهارده سمعنا كلمة المسيح ودنا انفسنا وحكمنا على أنفسنا قال الكتاب كده لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا إن كنت مستطعب هذه الكلمات النهاردة فبقول لك إن أنت دنت بيها نفسك وحكمت بيها على نفسك تاخدش الكلام آه فين فلان يسمع أنا ما بكلمش على فلان أنا بكلم نفسي وبكلم من له أذنان للسمع أخد الكلام لنفسك فلما الواحد ياخد الكلام ويدين نفسه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لو الكلام النهارده بيوبخك وشعرت ان الكلام شديد اقول لك اخضع له ينجيك من دينونه ربنا. انا لست ادين احد ده سيد المسيح اللي بيقول كده، لكن الكلام اللي انا اتكلمت بيه هو اللي هيدين الناس. طب يا ربي انا دنت نفسي بكلمتك، خضعت لكلمتك، قال لك خلاص ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. طب دول ما حكموش على انفسهم، طب بص دينونه ربنا. يقول في العدد 17 يصلع السيد هامد بنات صهيون ويعري الرب عورتهن لما رفضوا كلام ربنا بص بقى ازاي ربنا هيكسر كبريائهم هنشرحها على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح اول حاجه الشعر اللي هم فرحانين بيه دوت شعر ده جمال المرأة وبولس الرسول قال قبيح بالمرأة أن تحلق أن تقص شعرها زي الرجالة فكم يكون قبيح جدا بالمرأة أن تصير إيه بدون شعر خالص وهذا اللي ربنا هيعمله يصلع خلي راسهم صلعة يصلع السيد هامد بنات صهيون ايه ده يا احبائي ده اللي قاله السيد المسيح انت يا كفر نحوم المرتفعة الى السماء ايه ستنحطين للجحيم ادي الكبرياء يا احبائي بقول لك يقاوم الله المستكبرين لا يقاوم الزناه ولا يقاوم السارقين ولا يقاوم اللصوص يقاوم مين المستكبرين ما يطيقهاش ربنا لان زي ما قلت لك في بدايه كلامي دي اللي هتعطلك من التمتع بخلاص المسيح اي خطيه تانية ما تعطلش تمتعك بالخلاص الخطيه الوحيده اللي تقف صدمه عثره امام الخلاص الكبرياء فربنا بيكسر الكبرياء بتاعهم يصلع السيد هامد بنات صهيون دول اللي كانوا يتشمخن ويمشين ممدودات الاعناق بعد الرسمه اتحلقت لا ده يمشون ايه منكسات الاعناق خلاص كبر على ايه بقى طب ناخد المعنى الروحي بتاعها يصلع السيد هامد بنات صهيون شمشون كانت القوه بتاعته في شعره طب لما شعره اتحلق راحت قوه شمشون طب على مستوى الروح النفس اللي متكبره على مستوى الروح قلت لك على مستوى المادي يا مناس يا احبائي افتخرت بجمالها وجات ضربه من يد الله ودور على الجمال ما تلاقوش يا مناس يا ما قصص كتير مش مش هنحكي فيها دي يا احبائي بكرر تاني ربنا مش بيعاند الانسان ربنا مش بينتقم ده ربنا عايز خلاص هذه النفس فتخلص كما بنار يعني بيسمح بالضيقه الشديده دي ليه؟ عشان النفس تنجو من دينونه جهنم ربنا مش بينتقم هو تفتكروا الكلام ده ان ربنا واقف لنا بمرصاد ينتقم ابدا ده كل ده هدف توبه النفس بقول لك ان سمعنا الكلمه ورجعنا انصلح حالنا طب ان ما سمعتش الكلمه يجي تاديب الله الشديد ويقول لك خلاص ادينا ايه كسرنا كبريائك عشان تتمتع بالخلاص طب ان رفضت دي ورفضت ديت قلت لك نار عتيده ان تاكل المضادين انا كنت متردد ان اتكلم الكلام الشديد لكن قلت لا ده انا اتكلمه اتكلمه علشان اتوبخ بيه دلوقتي وانجو من الدينونه يا ريت يبقى بركه يبقى بركه بقى الواحد بيقول هذا الكلام رغم شديته صدقني بقول وانا في منتهى الفرح ليه؟ لانه ده اللي هينجيني من الدينونه لما احكم على نفسي لما انكسر تحت ايد ربنا القويه يبقى لي معاه ميراث ونصيب في السماء طب ما بركه فبقول لك طيب على مستوى الروح يصلع السيد هامد بنات صهيون يعني قلت لك الشعر اللي كان قوه شمشون اتحلق فراحت قوه شمشون على مستوى الروح في نفس ممكن تتقدر بالعطايا الروحية الكبرياء مش بس في الجزدانيات ده الكبرياء في الروحيات أمر الكبرياء في الروحيات أمر إنسان ربنا اداله نعمة يبتدي بقى ينتفخ ويتكبر الحمد لله بص بيعملوا إيه طب وأنت أنت أحسن منهم يقول لهم أنا ما بعملش كده طب ما أنت ما بتعملش كده عشان دي نعمتي هتتكبر عليهم طب أطلع رأسك آخد القوة منك آخد النعمة منك ايه تلاقي نفسك الخطية اللي انت بدين عليها اخوك انت نفسك ايه وقعت فيه ادي يا احبائي ادي بص اصرار الله على توبة الانسان يا احبائي بص محبة ربنا العجيبة فكل لما ابتدي انتفخ بقوة روحية فيا ربنا راح حلق لي شعري يقول لي طب هات القوة دي الاقي نفسي ايه نزلت ابطل كبريت ده مش بس كده قال يعري عورتهن فضيحة اه قال له يا داوود افضحك يا رب ده انا حبيبك قال له معلش يا داوود افضحك برضه افضحك علشان تتمجد معايا في السماء داوود لما عمل الخطية ربنا ايه عري عرسه يعني يعني فضح داوود الخطية اللي عملها داوود وظن ان الحكاية عدت قال له طب هنكتبها في الانجيل والدنيا كلها الله ليه يا رب الفضايح ديت قال له عشان بحبك يا داوود عشان بحبك اه ممكن اخليك تتصدح على الارض بس في الاخر تبقى انا جيت من الدينونه بصوا محبه ربنا يا احبائي بصوا محبه الله بصوا ازاي ربنا يحارب كبرياء النفس طيب ايه تاني قال لك ينزع السيد في ذلك اليوم يوم كسر كبرياء الانسان يوم ما الانسان المتشامخ ربنا ينتصب لدينونته ايه قال لك ينزع السيد في ذلك اليوم زينه الخلاخيل اللي بتتلبس في الرجل والضفائر والأهلة اللي يضفروا الشعر ويحطوا زي بروش كده هلال على شعره والحلق معروف طبعا والأساور في الإيد والبرائع والعصائب العصائب ديت زي تيجان تتحط على الراس زي اكاليل كده يحطوها على راسه والسلاسل معروفه طبعا والمناطق اللي هي احزمه يحطوها في وسطهم ايه يعني ربنا بينزع كل ادوات الزينه طبعا على المستوى ال- ال- المادي مفهومه لكن احنا هنقولها ونشرحها على مستوى الروح وحناجر الشمامات اللي هي ازازات الريحه يعني ربنا ي- ي- يبوظها والاحراز الخواتم معروفه خزائن الانف معروفه الثياب المزخرفه والعطف والارديه والاكياس اللي هي شنط اليد يعني كل ادوات الزينه اللي بيتزين بهن ايه ربنا ايه؟ آه ربنا هنزح يعني يا احبائي على مستوى الروح اي عطيه تفتخر بيها على الاخرين ربنا يروح ايه؟ واخدها منك. اي حاجه بقى سواء كانت عطايا روحيه او سواء كانت عطايا ماديه ربنا يديك حاجه تبتدي تتكبر بيها على الاخرين وتبتدي تحس ان انت افضل من الاخرين وتبتدي تقارن نفسك بالاخرين يقول لك في ذلك اليوم ينزع السيطره يقول لك طب هات الحاجه الحلوه اللي انا مديها لك هاتها. طيب بص المعنى الروحي يا احبائي ازاي ربنا ينزع جمال النفس الداخلي هذا علاج الكبرياء قال لك ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة الخلاخيل ديت ايه دي الخلخال اللي بيلبسوه في رجليهم الرجل اللي كانت بتمشي بتخشخش ربنا راح ايه شال منهم طبعا علامة الكبرياء والزهد ربنا شال منها الخلاخيل طيب ايه اللي مقصود بيها معلمنا بولس الرسول قال حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام ينزع الخلاخيل اللي بتعمل صوت ديت وهي النفس ماشية يعني ربنا ينزع كلمة الإنجيل من داخل هذه النفس في العهد القديم ربنا لما قال لبس الكاهن قال ان الكاهن يحط في القميص بتاعه جلاجيل عشان طول ما هو ماشي الجرسان دي تقعد تعمل صوت وبقى الصوت ده اشاره ايه اشاره لكلمه ربنا طيب لما يبتدوا يتباهوا واحد ربنا مفرحه بالانجيل يبتدي يتباهى بيه على الاخرين ينزع السيد في ذلك اليوم زينه الخلاخيل يروح ربنا ساحبها من الواحد أنا- يا بني ده انا كنت بفرح بالانجيل ده انا كنت بتعذب بالانجيل كنت كل ما اقعد مع الناس اكلمهم على الانجيل اقول لك طب سؤال كنت بتكلمهم بهدف انك تمجد ربنا ولا فرحان بنفسك ولا فرحان بالعطيه اللي ربنا مديها لك فرحان بالخلاخيل يقول لك ربنا طب هات اجي امشي اجي اتكلم مفيش صوت الانجيل طالع ينزع السيد في ذلك اليوم زينه الخلاخيل بقول يا احبائي ربنا بيعمل ايه النفس اللي بدت تتكبر بالعطايا الروحيه بص ربنا بايه بيشيل منها كل زينه داخليه عشان تنكسر قدام ربنا طيب لما هينزع الخلاخيل الثمره ينزع الضفاير ايه الضفاير ديت الضفاير ده الشعر اللي بيطلع من الراس الراس علامه الفكر اللي بيطلع من الراس يعني ايه اي عمل بيعمله الانسان ده ثمره الفكر اي عمل الانسان بيعمله ثمرة الفكر فبقى الشعر ده اللي طالع من الفكر اللي طالع من الراس رمز الايه رمز للعمل طيب لما ربنا يسحب كلمة الإنجيل من داخل هذه النفس تكون النتيجة إن مفيش ضفاير يعني إيه؟ يعني مفيش أعمال صالحة النفس دي تعملها العمل الصالح بيجي منين يا أحبائي لما تسكن بداخلنا كلمة المسيح بغنى فتبص تلاقي تصرفات الإنسان تبع لكلمة الإنجيل طب بدأ يفتخر بدأ يتكبر ربنا يسحب الخلاخيل الكلمة نمرة اتنين ينزع الايه ينزع الضفاير الأعمال الصالحة نمرة ثلاثة ينزع الحلقان ايه الحلق دوت الحلق هو ما يزين الأذن طب ربنا لما يشيل الحلق يبقى الأذن ايه دي لزينة زينة الأذن بتاعتنا يا أحبائي إنك تسمع كلمة الله طب ربنا ينزع الحلق يعني هتلاقي حتى كلمة ربنا ما بقتش طايق أسمعها يا ما تسمعها يا أحبائي يوم واحد يقول لك يا ابونا ده أنا كنت أحب أروح وأسمع وبفرح بالوعظ أجي دلوقتي ما زهقان وماليش نفس أسمع إيه أقول لك ربنا شال الحلق شاله ليه؟ نفس بدأت تتكبر طيب إيه تاني ينزع الأساور الأساور دي ما يزين اليد زينة الإيد الأعمال الصالحة اللي بتعملها طب ربنا شال منها الأساور ما بقاش في عمل صالح طب ينزع إيه تاني قال ينزع البرائع البرقع ده إيه؟ يداروا بيه يغطوا بيه ربنا يشيل البرق عليه ما بقاش في حاجة تستحق انها تتدار خلاص ما بقاش في فضايل فربنا ينزع البراءة يعني النفس دي تبتدي تنفضح قدام الاخرين تبتدي تكون بلا زينة مفيش جمال يتخاف عليه ياه بصوا يا احبائي تأديب الله للنفس المتكبرة انا بقول لك على مستوى الروح نفس بدأت تفتخر بعطايا روحية احنا احسن من الاخرين احنا بتوع كنيسة احنا بتوع صلاة طب ما دي عطايا روحية احنا ما بنمشيش زي ما هم بيمشوا احنا ما بنسلكش زي ما هم بيسلكوا طب ما دي عطايا روحية تبتدي تتكبر بيها ربنا يبتدي بقى يشيل شال الجلاجيل كلمة الانجيل نمرة اثنين شال الضفاير ما بقتش فيه اعمال صالحة نمرة ثلاثة شال الحلق حتى سماع الكلمة ما بقتش عايز اسمعها شال الاساور ما بقتش الايد بتعمل اعمال صالحة شال البرائع النفس اتعرت ما بقتش فيها فضيلة طب ثمرة كل دوت ينزع الخواتم الخاتم ده علامة الخطبة النفس دي كانت مخطوبة للمسيح طب بعد ما بدأت تتكبر تنتفخ المسيح لا لا هاتوا الخاتم بقى ما تنفعش المسيح يرتبط بنفسه متكبرة ازاي اخيرا يا احبائي ينزع خزائم الانف خزائم الانف الانف دي حاسة الشم ان تفقد النفس التمييز والافراز والحكمة النفس اللي كانت مستنيرة اللي كان عندها روح تمييز خلاص ايه تاني يا رب تعمله مع هذه النفس شوف الله ازاي ينزع الطاقات الداخلية من داخل النفس عشان تتضع قال لك ينزع الثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأزر ديت ايه ديت الثياب المزخرفة دي رمز لتوب المعمودية بالمعمودية ننال كل بر يعني ربنا بينزع كل الفضائل المختلفة من هذه النفس هو ده يا أحبائي اللي قاله السيد المسيح من له يعطى ويزداد ومن ليس له فالذي يظن عنده الحاجة اللي كان فاكرها بتاعته تؤخذ منه أنا كنت فاكر إن السلام دوت شطارتي فاكر إن المحبة اللي في قلبي ديت اجتهادي فاكر إن الحياة الروحية اللي أنا كنت بحبها ديت شطارة مني فاكر دي بتاعتي أنا ربنا يقول لك طب هات الذي يظنه له يؤخذ منه تبص لها نفسي بدأت تتعرى يكمل يا أحبائي يقول فيكون عوض الطيب عفونة يعني ربنا شال الفضائل طب كفاية قال لا يبتدي تظهر بقى نكن الطبيعة البشرية بص يا أحبائي ربنا ازاي بيعالج كبرياء الإنسان المتشامخ الأول نزع الفضائل طب كفاية قال له لا ما احنا لما هنشيل نعمة ربنا تبتدي بقى الطبيعة الفزدانة بتاعت الإنسان ايه تبان قال لك فيكون عوض الطيب عفونة الريحة الحلوة تبقى بدلها ريحة عفنة عوض المنطقة الحزام اللي بيتربط في الوسط حبل عوض الجدائل قرعة ما بقاش فيه ضفاير في الشرع عوض الديابج زنار مسح الديابج دي كانوا يلبسوها يوم الأفراح يحطوا زنار مسح علامة الحزن عوض الجمال تي بدل ما كان الوش جميل بقى الوش مليان ايه تشوهات طبعا على المستوى المادي مفهومة طب ناخدها بسرعة على المستوى الروحي يكون عوض الطيب عفونة ايه الطيب دوت الطيب يا احبائي هي رائحة المسيح الزكية اللي بتبان في ولاده نحن رائحة المسيح الزكية طب لما تبتدي النفس تتكبر ربنا يشيل منها ريحة المسيح الزكية فتظهر ايه العفونة بتاعة البني ادم احنا فاكرين الحاجات الحلوة دي مننا ربنا اللي الحاجات الحلوة دي ايه دي دي ريحتنا طب تتكبر طب تبعد عن ربنا يسحب ربنا ايديه عرق يا ابونا ميخائيل ابراهيم كان يقف كده قدام ربنا يقول يا رب الحاجه الحلوه دي منك والحاجه العفنه دي ايه دي ده انا دي دي طبيعتي فكل ما تظهر في حياتنا عفونه ما تستكترهاش على نفسك ما دي طبيعتك تقول لي طب يا ابونا ده الاول كان في ريحه عطره اقول لك الريحه العطره دي عشان كنت مرتبط بالمسيح لما الربط قلت فالريحه العطره راحت تصور واحد يا احبائي ينزل يقعد في حقل ريحان يطلع ريحته ايه ريحان طب بيته في حقل الريحان ده يطلع تاني يوم ايه بيشع ريحة عطرة على قد ما نقعد مع السيد المسيح على قد ما العفونة بتاعتنا تتشال وتظهر فينا ريحة المسيح الزكية طب تبعد عن المسيح العفونة ايه تبعد لكن العجيب يا احبائي والمفرح في مسيحنا لما نروح له بالعفونة يشيل العفونة بتاعتنا ويحط ايه ويحط حلاوته عشان كده سفر الجامعة قال آية لطيفة خالص قال الذباب الميت يطيب طيب العطار العطار هو السيد المسيح الذباب الميت دي العفونة بتاعتنا العفونة بتاعتنا لما نحطها في المسيح تطلع ريحة ايه ريحة زكية عارفين الحكاية دي جت ازاي الراجل العطار يلم مجموعة عطور الريحة بتاعت العطر ما بتظهرش الا لما تتحط فيها حاجة فاسدة اول ما تحط حاجه فاسده البكتيريا بتخلي العطور دي تتفاعل مع بعض وتبتدي الريحه الحلوه ايه تطلع اكتشفوها كده جمعوا شويه عطور وسابوها لقوا تاني يوم ريحتها طلعت والازازه اللي جنبيها الريحه ما طلعتش فبص لقى جوه الريحه اللي طلعت دي ايه دبانه ميته ففهموا ان الدبان الميت لما بينزل بكتيريا تخمر الطيب تطلع الريحه الحلوه بتاعته السيد المسيح ريحته ذكيه تطلع امتى لما نحط فيه العفونه بتاعتنا على قد ما نحط عفونتنا جوه المسيح الذباب الميت بتاعنا وبتاع تصرفاتنا وبتاع اعمالنا تظهر فينا ايه ريحه المسيح العطره فيكون عوض الطيب عفونه نمرة اثنين عوض المنطقة حبل المنطقة دي ايه الخادم لما يجي يخدم يلبس منطقة يشد وسطه عشان يخدم الآخرين طيب بدل المنطقة بدل روح الخدمة بقى وسطه مربوط بحبل الحبل ده ايه الحبل ده كانوا يقيسوا بيه يعني الواحد لما يشتري أرض يقيسوها بالحبل فالحبل علامة الملكية يعني بدل ما الإنسان كانت فيه روح البذل روح الخدمة روح التضحية بقت فيه روح الايه حب الامتلاك حب الأنانية بص ال... شوفوا النفس يا أحبائي لما المسيح يعريها من الطاقات الروحية بتاعتها ايه تاني نمرة ثلاثة عوض الجدائل قرعة بدل الأعمال الصالحة خلاص ما بقاش في ضفاير في الشعر بقى أقرع مفيش أعمال صالحة عوض الديابج زنار مسح الديابج دي قلت لك بيلبسوها في الأفراح فبدل الفرح تلاقي زنار المسح ده علامة الإيه؟ علامة الحزن اتفرج على النفس دي لما المسيح يعريها من النعمة اللي كانت باستمرار فرحانة ومليانة بسلام المسيح وبشاشة المسيح مطرح ما تشوفها تلاقيها بأسانة وكأبانة ومتضايقة ايه اللي حصل عوض الديابج زنار مسح ايه تاني يا ربي في في محبتك بص بقول ايه في محبتك لهذه النفس اللي بيعمله المسيح ده يا احبائي عشان هذه النفس تخلص كما بنار اللي بيعمله المسيح ده مش عقاب مش دينونة ده تأديب للكبرياء الروحي بتاعنا قال ايه تاني عوض الجمال كي بدل ما كان الشكل حلو بقى مليان تشوهات النفس اللي كانت جذابة للآخرين اللي كان الكل يجري ليها ويرتبط بيها ويفرح بيها بقى الناس تشوفها تهرب منها على الرأي ما لما شافوا نعمة قالوا أهذه نعمة معقولة دي اللي كانت حلوة دي اللي كانت بشوشة دي اللي كانت الناس بتحب تتكلم معاها ايه اللي جرى قالت لهم لا تدعوني نعمة بل ادعوني ايه مرة ليه القدير قد امرني النفس اللي ارتفعت ربنا نزع جمالها وبقت مشوهة طبعا النتيجة ايه رجالك يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب كسر الكبرياء بنات صهيون ايه كل الرجالة ماتوا في الحرب فتئن وتنوح ابوابها وهي فارغة تجلس على الارض طبعا الكلام ده حصل فعلا في اثناء السبي دخلوا الحرب الرجالة كلهم ماتوا فبقوا البنات بتوع صيون اللي كانوا بيتشامخن يمشين ممدودات الأعناق اللي احنا وصفناهم دول لما بقى اتهزموا في الحرب ورجالتهم كلهم ماتوا بقوا يجلسوا في التراب على باب المدينة قاعدين ايه قاعدين يبكوا منظر صعب يا احبائي فعلا الرجالة سقطوا في الحرب بكاء وحزن في المدينة جلوس في التراب اقول لكم دي يا احبائي اقول لكم دي حال البشريه بسبب الخطية أصبح شكلنا كده الخطية قال عنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء طب إيه العلاج العلاج يا أحبائي مفيش غير أن البشرية تنتظر مجيء المسيح شفت يا أحبائي مفهوم الإصحاح الثالث مفهوم الإصحاح الثالث أن ربنا بيكسر كبرياء النفس أمرين الأمر الأول نزع القيادات فصارت الرعية إيه كغنم لا راعي لها الأمر الثاني في كسر كبريائهم نزع الطاقات الداخلية من هذه النفس العطايا والنعم الروحية فلإلهنا المجد دائما أبديا آمين